بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين الموضوع اللي المفروض نتكلم فيه أنا هتكلم حوالي نص ساعة وبعد كده أتمنى تبعتوا أسئلة أو حتى اللي عاوز يسأل بصوت عالي يرفع إيده لأنه أعتقد أنه موضوع مهم وكلكم هتقابلوا الموضوع ده أو ب... يعني قابلتوه قبل كده هو بعنوان التحديات الإيمانية يعني إيه العنوان؟ يعني إيماننا المسيحي الأرثوذكسي القبطي بيتعرض لتحديات كل شوية تجيلنا أفكار تلخبط دماغنا يعني هقسم التحديات دي ثلاث انواع هنسمي التحديات الاولانيه تحديات الحاديه تاني مجموعه اسمها تحديات اسلاميه المجموعه الاخيره تحديات طائفيه أم، هقول في كل عنوان خمس نقط ايه التحدي او ايه اللي بيتقال لنا ونرد عليه ازاي باختصار يبقى عندنا خمسة في ثلاثة يعني خمستاشر نقطة وبعد كده تبتدوا انتوا تسألوا فحاولوا تركزوا لاني بعتقد فعلا ان ما فيش حد فيكم مش هيعدي عليه الكلام ده ان ما كانش عدى اوريدي هبتدي بالتحديات الالحادية لان دي الموضة الجديدة يعني كنا نعرف ان الطوائف مثلا بتلخبط تفكيرنا بتقول لنا فيش اسرار ما فيش شفاعه نسمع طبعا ان اخواتنا المسلمين ساعات يشككونا يقولوا ازاي تقولوا المسيح ابن الله الجديد دلوقتي واللي داخل علينا بالذات اللي بيفتح لنا الانترنت و... انه بيشككونا في وجود ربنا اساسا فاول نقطه في التحديات الالهيه الالحاديه نقطه التطور والخلق التطور والخلق يعني ايه يعني النهاردة ممكن تقابل واحد أجنبي اللي منكم بيسافر أو يجي لك مقال على النت يقول لك الإنسان أصله قرد أو أثبتوا إن الإنسان مش عارف آه، تطور عبر أجيال كتيرة قوي من كائنات أقل وده معناه هم عاوزين يوصلوا بالكلام ايه ان مفيش حاجة اسمها خلق ان البني ادم طلع كده وفي نظريات كتير بقى يقول لك في الاول هم يقولوا كده يعني حصل انفجارات نووية والانفجارات دي عملت معادلات كيماوية والمعادلات الكيماوية طلعت خلية حية والخلية الحية اتقسمت وطلعت كائن والكائن بعد شوية تطور وبقى كائن أكبر وفي الآخر وصل بقى إنسان وبالتالي يبقى ما فيش ربنا فاهمين الفكرة؟ يبقى الحكاية جت لوحدها طبعا الكلام ده علميا غلط يعني أسهل إثبات انك تقول له ارجع للعلم في الحتة دي تلاقي ان كل العلماء المحترمين النهاردة بيقولوا الكلام ده كلام فارغ لأنه لم يثبت أبدا أن فيه احتمال ولو واحد في المليون أنه ممكن خلية تعمل كائن ولا احتمال واحد في المليون أن معادلات كيماوية تعمل خلية ولا احتمال واحد في المليون أن كائن أيا كان يتحول أنه يبقى إنسان بعض العلماء بيقبلوا حاجة اسمها ال micro evolution يعني ايه اللي انا كنت بقوله ده اسمه macro evolution يعني التطور من خلية لإنسان ده كل العلماء بيقولوا ده كلام فارغ في بعض العلماء بيقولوا لا احنا نقبل علميا ان كائن معين يكون حصل تطور داخل النوع نفسه داخل السبيشيز نفسه يعني ايه يعني الفيل زمان من عشر تلاف سنة كان قرنه طويل قوي عبر كذا ألف سنة البتاع ده الناب بتاعه ده صغر شوية ماشي نقبلها دي فاهمين ازاي؟ كان يمكن رقبة الزرافة أطول شوية عشان كان الشجر عالي وقصرت شوية ماشي ادي التطور المقبول في العلم دلوقتي لكن عاوز تقول ان الخنفسة بقت زرافة ده كلام مش موجود في العلم خالص وبالتالي الفكرة دي في الأول تخلي الواحد يتهز ويقول يا طب صحيح لو التطور طلع صحيح يبقى مفيش ربنا يقول له لا لا تتهزش كده ولا حاجة ده في ربنا اللي هز وبعدين اقول لك تجاوب بطريقه بسيطه ازاي اسال اللي بيسالك قول له الترابيزه دي حد عملها يقول لك طبعا طيب السجاده دي حد عملها طبعا طيب الكرسي ده حد عمله طبعا طب وانت حد عملك لو قال لك لا تقول له اشمعنى ازاي يعني بقى كل الحاجات دي فيها حد عملها والبني ادم اللي هو اصعب من الحاجات دي محدش عمله وهنا احكي لكم قصه لطيفه ان واحد مسيحي متدين كان عازم واحد ملحد في بيته في امريكا وبعدين كان عامل له ديك رومي هناك الديك الرومي رخيص يعني مش فبعد ما كله انبسط الراجل المتدين ده جت في دماغه فكر لذيذ حب ينكشه قال له عاوز اقول لك حاجه الديك الرومي ده محدش طبخه محدش عمله قال له ما انا عارف شكله انت جايبه جاهز قال له لا ولا جبته جاهز قال له يبقى جيرانك ولا قرايبك حد عمله قال له لا لا انا ولا مراتي ولا جيراني ولا قرايبي ولا اصحابي ولا اشتريته جاهز ولا هو كده لقيناه مطبوخ كده قال له انت شايفني مجنون قال له انا بقول لك احنا لقيناه كده قال له انت اتجننت قال له انت اللي اتجننت انت زعلان ان اديك بقول لك طلع لقيناه مطبوخ بتقول لي انت اتجننت لازم يكون في حد طبخه وبتقول ان البني ادم والكون ده كله محدش عمله فالراجل اتكبس وبص في الارض وحس انه ايه ملوش حق صحيح اذا كان اصغر حاجه وراها حد عملها تبقى اكبر حاجه ما وراهاش حد عملها اذا اول قضيه بتقابلنا في الالحاد التشكيك في الخلق واول كلمه عندنا في الانجيل في البدء خلق الله السماء والارض فاحنا هنصدق الانجيل ومش هنصدق الكلام الفارغ هنقول لهم لا في خلق لان في خالق يعني ربنا خلق من العدم لانه هو خالق تاني فكرة في الإلحاد يجي الملحدين يقولوا إيه يقولوا هقول العنوان بس أشرحه الأول لو كان ربنا موجود ليه في ظلم في الدنيا ليه في ألم خلوها لماذا الألم ليه في وجع انتوا بتقولوا يا مسيحيين ان ربنا محب طب ليه في غلب في الدنيا ليه في عيل يتولد معوق ليه في بلاد فيها فقر ليه في غنى فين ربنا العادل بتاعكم فين ربنا الطيب فين الله محب اكيد الدنيا دي ماشيه من غير ريس ومن غير صاحب بدليل ان في ظلم وفي فقر وفي مرض وفي الم وفي كوارث وفي حروب الواحد يسمع الكلمتين دول يتلخبط يقول اه صحيح وهو ربنا لو موجود ساكت ليه على كل اللخبطه دي دي قضيه مشهوره برضه شوفوا يا جماعه المسيحيه ليها رد جميل وبسيط جدا ليه في شر الحقيقة ربنا ما أوجدش الشر ما خلقوش لكن ربنا عمل الإنسان خير لكن اداله إيه حرية وطالما في حرية يبقى الإنسان يقدر يختار بين الصح وبين الغلط فالإنسان لأنه حر أوجد مجال للشر ودي قصة آدم وحواء وقصة كل واحد فينا يعني كل واحد فيكم بيحس انه نفسه يعمل حاجة صح وبعدين بيلاقي نفسه عمل حاجة غلط ليه؟ عشان حر عشان حر هل ده معناه ان ربنا مش موجود؟ لا ده معناه ان ربنا طيب جدا لدرجة ادانا حرية نعمل حاجات مش على مزاج ربنا يعني مدينا حرية ان احنا نتحدى ربنا وان احنا نعمل حاجات غلط احيانا اذا مش معنى وجود الشر ان ربنا مش موجود ده معنى وجود الشر ان ربنا طيب قوي لدرجة ادانا حرية كبيرة قوي حتى ان احنا نتحدى فنخليها لماذا الألم جنبها والشر ساعات نفصلهم كموضوعين ساعات نحطهم مع بعض الشر هو اللي عامل جزء كبير من الآلام يعني ايه القتل مثلا ده شر فتلاقي واحد راح ضحية اتقتل هل ربنا هو اللي خلى فلان يتقتل لا ده الإنسان هو السبب الإنسان هو المسؤول عن الشر والشيطان وراه بيشجعه إذا مش معنى وجود الشر في العالم إن العالم ده ملوش ريس لا له ريس ربنا له المجد بنسميه ضابط الكل عارف كل حاجة إنما إيه اللي قافل على إيديك يا رب وحيشك إنك تعمل كل الخير يقول حرية الإنسان كم مرة أردت ولم تريده وربنا عاوز يعمل خير دايما والإنسان بيعمل شر الشر ده يبان في الحروب زي ما بقول لكم يبان في الظلم يبان في حاجات كتير الألم بقى هيقول لي لا طيب أنا ماليش دعوة بالشر أنا أكلمك عن الألم ليه في أمراض مش ربنا طيب ليه في وجع وفي أمراض قاسية أوي وأوجاع شديدة أوي مش ده يشكك في وجود ربنا أو في كون ربنا طيب أقول له لا برضه أولا الألم والوجع عكس ما الناس فاكرة يثبت الإيمان بربنا أكتر ما يشكك في وجود ربنا ويمكن أنتوا حسيتوا بدي في وقت أنت لما تكون موجوع تلاقي نفسك بتقول إيه يا رب لأنك محتاج حد من براك كنت في الطيارة من أسبوع وقعد جنبي واحد ملحد بالمناسبة عشان كده قلت أكلمكم في الموضوع ده واحد ملحد راجل كبير أمريكاني ستين سنة وقعدنا ساعتين نتكلم وفي الآخر قال لي كلمة عجبتني أوي بقى قلت أقولها لكم قعدنا نتقاوح طبعا هو عاوز يثبت إن مفيش ربنا وأنا عاوز أثبت له إن في ربنا في الآخر قال لي أقول لك حاجة أنتوا يا مؤمنين بربنا أيا كان دينكم يعني عندكم ميزة عننا احنا ملحدين قلت له ايه بقى الميزة قال لي لما حد فيكم بيدخل في محنة في مشكلة في ضيقة في ألم بتقدروا ترموا همكم على حد تاني أنا كملحد ما اقدرش أعمل دي يوم ما أدخل في كارثة ولا تجربة ولا مصيبة لازم أخدها على رجلي لأني عايش طول عمري بقول إيه مفيش حد تاني أنا ربنا انما انت يا مؤمن هتقدر ترمي على ربنا في الوقت اللي تتزنق فيه قلت له اديك جبت المفيد يعني هو نفسه اعترف انه محتاج لما يتوجع يقول يا رب فاذا فكره انه يطلع واحد ملحد يقول لك بدل في الم في الدنيا يبقى ربنا مش موجود او ربنا مش طيب قول له لا ده الالم هيخليك تقول يا رب ده الالم هيفكرك بربنا ده الألم هيحسسك إنك محتاج حد براك تلجأ له ده يمكن من غير الألم والوجع تنسى ربنا إنما في الألم وفي الوجع مش هتنسى ربنا أقول لك حاجة كمان ليه ربنا سايب في ألم في الدنيا في آية جميلة اتقالت النهاردة في القداس يقول لأن من تألم في الجسد كف عن الخطية أو كف عن الخطية يعني ممكن الواحد فيكم يبقى ايه عمال يفكر في افكار شريره ومهتم بحاجات وحشه و... انما لو جاله صداع شديد قوي ولا وجع في بطنه جامد قوي تلاقيه ما يعرفش مش فاضي للخطيه خلينا في الغلب اللي احنا فيه مش كده طلع الالم مفيد ولا مش مفيد طلع مفيد اهو نظف الواحد من حاجه وحشه كمان اقول لكم حاجه لو مفيش مرضى في الدنيا ومفيش معوقين ومفيش مسنين ومفيش آلام خالص كان هيبقى فيه خير في الدنيا طب يعني ايه خدمة في الحالة دي مفيش خدمة يعني ايه عمل الرحمة مفيش حاجة اسمها عمل رحمة انما وجود الآلام دي كلها يخلي كل واحد فيكم يستغل الفرصة ويعمل رحمة ويعمل خير يدخل السماء يبقى وجود الألم في الدنيا طريق لربنا يخليني أعرف ربنا يخليني ألجأ لربنا يخليني أغلب خطيتي يخليني أحس بال... باللي بيتألم بعد كده طلع الألم اللي الناس فاكراه دليل إن ربنا قاسي أو مش موجود طلع إن الألم دليل إن ربنا موجود وحنين كمان والألم ده وسيلة عشان بس يصلح بيها حاجة غلط في حياتنا قضية تالتة في الإلحاد قضية في الإلحاد مشهورة ودي بقى أنت اللي ترد بيها على أي ملحد تقول له ما بعد الحياة وتحط علامة استفهام برضو بالمناسبة كان ده جزء من الحوار مع الأخ الملحد ده اللي كنت معاه قلت له what after life قال لي ولا حاجة قال لي هي اخرها موت قلت له طب بالراحة كده انت بني ادم ستين سنة راجل مثقف جدا وبتحب الحياة وعندك مشاعر جميلة و... وليك طموحات كتير قوي وكنت صغير وكبرت هل تعتقد ان الحياة ممكن تخلص كده بس وتبقى اخر الحياة كده طب دي تبقى حياة سخيفة قوي ده تبقى قصة الانسان خايبة قوي على رأي واحد من الفلاسفة مرة قال ايه البني ادم قصته قصيرة قوي وحطها بالطريقة دي قال ايه كان في مرة واحد مات خلص فمين عاوز يقول ايه ما ما كده كده هتخلص بالموت دي بقى قصة ملهاش معنى اي انسان على فكرة حاسس جواه ان في حاجة بعد كده ان مش معقول الدنيا هتخلص على قد الكام يوم بتوع الدنيا دول لا اي انسان عنده احساس غريزي بان في حياة after life في حياة اخرى انما الملحد ما يقدرش يقبل الحياة الاخرى لانه لو قبل ان في حياة اخرى لازم يقبل ان في ربنا لان مين بقى اللي عامل الحياة الاخرى دي وايه مصدرها وايه شكلها هو بيقول لك انا مش بصدق غير اللي انا بشوفه فانا ما شفتش تقول له اه ما انت ما شفتش بس حاسس تقولها له بطريقة تانية بذمتك لما اخوك ولا ابوك ولا ابنك ولا حد غالي عليك يموت ما بتتمناش انه يعيش ما بتتمناش انه يكون في حياة اخرى تتقابلوا فيها يقول لي اه طبعا اتمنى اقول له طب خلاص هديك موافقني اهو ان لازم يكون في حياة اخرى طب ايه الحياة الاخرى دي بقى تعال ندور على مرجع يقول لنا ايه الحياة الاخرى دي اللي عملها يحكي لنا يبقى لازم في ربنا ولازم في حياة اخرى يبقى الملحدين دايما يهربوا من التفكير في الموت وما بعد الموت ما يقدرش يفكر في دي دي نقطة ضعفه دايما لما يجي عندها يرجع لورا ليه لان هو لاغيها من تفكير اول ما يفكر فيها لازم يعترف ان في ربنا نقطة رابعة في التحديات الالحادية ممكن واحد يقول ببساطة ايه okay في ربنا يا سيدي ما تدوشنيش انا مش محتاجه نسميها مثلا انا لا احتاج لله ده نوع من الملحدين المشهورين دلوقتي يبعت لك كده mail على النت ويقول لك ايه you are God انت ربنا you don't need God انت مش محتاجه مش محتاجه عيش حياتك وطلع ربنا من دماغك لانك انت تقدر تبقى ربنا بتاع نفسك شكل الكلام برضو جذاب ويلخبط الدماغ انما تعالى فكر فيه كده برضو افتكر مرة قعدت مع واحدة بنت فرنسوية ملحدة جابتها لي خادمة كده زميلتها وبعدين البنت دي غلبتني في الكلام في الأول لأنها قالت لي إيه قالت لي بص الإنجيل اللي معاك ده أنا موافق على كل التعاليم اللي قالها المسيح لأنه راجل مثالي وقال كلام حلو قوي بس وأنا هعيش بأغلب التعاليم دي إنما عاوز أقول ببساطة أنا لا محتاجة بقى المسيح نفسه ولا محتاجة الإنجيل أنا هعيش بالمبادئ العالية دي والأخلاق الحلوة دي أنا اتزنقت هي بتقول لي هتعيش كويس وهتحب كل الناس وتعمل خير وسلام أنا مش محتاجة ربنا ربنا اداني نعمة قلت لها سؤال واحد لقيتها داخل قلت لها ايه عمرك ما حسيتي انك محتاجة حد يحبك ما يموتش وما يتغيرش مهما حصل من ناحيتك مش محتاجة حب غير مشروط وغير محدود سهمت شوية كده وقالت لي انا هرجع اقرا الانجيل تاني ليه انا مش محتاج ربنا بس عشان يقول لي اعمل وما تعملش لا انا محتاج دي صحيح لكن انا محتاج وكل انسان محتاج ربنا ليه لانه كلنا محتاجين حب غير محدود يعني انت في ناس بتحبك والديك اخواتك اصحابك انما في وقت بيمشوا بتسافر وتبعد عنهم الظروف بتعطلهم عنك اصحابك بينسوكي في وقت بتلاقي نفسك وحيدة في وقت الوحيد اللي ممكن في اللحظة دي تحسي بيه ويحس بيك يا ربنا وده غير محدود وغير مشروط يعني انت لما تغلس على صاحبك مرة واتنين هيسيبك هيزهق منك انما ربنا هيحبك حتى لو كنت غلس حتى لو كنت شرير هيفضل يحبك بذمتك مش محتاج حد يحبك مهما حصل مهما عملت في اي وقت في اي ظروف هات لي واحد مش محتاج ده بقى مفيش ملحد مش محتاج الكلام ده انما هما بيقاوحوا فاللي بيقول لك انا مش محتاج ربنا ادخله على حتة الحب دي قول له لو حبيبك مشي هتعيش ازاي انا عندي واحد يحبك ما بيمشيش ما بيتغيرش ما بيموتش هيقول لك الحقني بيه ده اقول له ما انت مش راضي تقبل هو ربنا اخر نقطة في التحديات الالحادية نقول ايه من هو الله من هو الله اقصد بيها ايه بقى لو دخلت في حوار مع الالحاد هيقول لك حاجه من الحاجات دي يقول لك ليه في شر ليه في ظلم ليه في مرض آه طب لو كان ربنا موجود ليه الدنيا ماشيه كده طيب التطور بيقول غير كده كل اللي احنا قلناه وبعدين في الاخر يقول لك طب واشمعنى انت يا مسيحي بتقول ان ربنا هو المسيح ليه ما يكونش بوذا ولا كونفوشيوس هم اللي صح ولا ولا ولا اشمعنى انت بس اللي شايف نفسك معاك الحقيقة يعني برضه سؤال يلخبط شوفوا يا جماعة الحتة دي بقى مهمة خالص عندنا في الإيمان المسيح مين هو ربنا ربنا له المجد كل الناس بتجمع على صفات معينة لازم يكون قادر خالق غير محدود حكيم كل الحكمة طيب بدل ما حد شافه يبقى أي واحد فينا يقول أي إله ربنا عشان الحتة دي بالذات عمل إيه تجسد تجسد يعني إيه يعني جالنا في الجسد عشان نلمسه ونعرفه ونشوفه وما يبقاش ربنا بالنسبة لنا إله مجهول فاكرين لما بولس كان بيبشر في أثينا أثينا دي كلها بلاد وثنية لما كان دخل يبشر في بلاد أثينا لقى مسبح مكتوب عليه لإله مجهول وخدوه الفلاسفة الفلاسفة دول أغلبهم ملحدين على فكرة في كل زمن قاعدين بقى رجل على رجل يشوفوا الجدع اليهودي ده هيقول ايه وهم عشان متكبرين يعني انما دخل لهم حته مدخل قال لهم انتوا بتقولوا ان ربنا مجهول لان ما حدش شافه وما حدش متاكد منه انا جاي اكلمكم عن ربنا اللي ما عادش مجهول لانه جه على الارض ومشي وسط الناس واثبت انه ربنا بكل شيء قادر على كل شيء عمل معجزات غلب الموت غفر خطايا الناس خرج الشياطين هو ربنا يعني ايه يعني لما يقول لك مين ربنا قول له انا موافق على اي ربنا اقدر اتعامل معاه يحبني في كل الحكمة كل الحب كل القدرة دول الثلاث شروط اللي انا عاوزهم في ربنا بتاعي هات لي اله كده وانا امشي وراه هتلاقوها ما تركبش غير على ربنا يسوع المسيح كل الحب وكل الحكمة وكل القدرة أي إله في الدنيا بيبشروا بيه ما تلاقيش فيه كده لو لقيت صفة ما تلاقيش التانية لو أنا عندي مشكلة ولجأت لواحد بيحبني بيحبني أوي بس ما يقدرش يعمل حاجة ما استفدتش أو لجأت لواحد بيحبني ويقدر بس مش حكيم يبقى يتصرف غلط لو أبقى لجأت لأبويا حكيم جدا وبيحبني بس ما يقدرش برضه مش هعمل حاجة إنما لما ألجأ ألجأ لواحد يحبني قوي ويقدر على كل حاجة وفي كل الحكمة ده ما يركبش غير على ربنا له المجد وعشان بيحبني قوي جالي جالي الدنيا دي وعاش معايا ومات بدالي وراح يحضر لي السماء ادي المسيحية ببساطة فلما يعرضوا عليا اي اله تاني اقول لهم طب اعرض كل واحد يعرض الاله بتاعه وانا انزل بالاله بتاعي ونشوف مين يغلب ايه الاله بتاعك يقول لك انا عندي اله قوي جدا وجبار ومتسلط وعصايته تقيله قول له يا عم انا مش مش عاوز بلاش منه ده انا عاوز واحد طيب غلبان بيحبني انا غلبان يقول لي مش عارف عندي اله شكله ايه وانا اقول له ما يطلعش ولا اله حلو كلهم خلي بالكم اختراع بشر البشر بيخترعوا اله انما احنا بنقبل ربنا اللي اعلن عن نفسه ربنا يسوع جالنا الارض وقدم نفسه بنفسه قال يا جماعه انا ربنا انا ربنا اللي انتم مش شف... ما شفتوهوش وما سمعت... كنتوا بتسمعوا عنه عشان كده يوحنا الحبيب اخر واحد كتب في العهد الجديد كان له حكايه لذيذه قوي لما عجز قوي وقرب على 100 سنه كان راجل عجوز كده كركوب وبعدين قالوا له الناس بتقول ان المسيح ده شخصيه مش حقيقيه وانه مش ربنا شوفوا قال ايه بقى طبعا زعل قوي ازاي تقولوا المسيح مش شخصيه مش حقيقيه وازاي تقولوا انه مش ربنا فكتب في رسالته الأولى يقول إيه؟ يقول الذي كان من البدء مين اللي من البدء؟ ده ربنا الإله المجهول الذي كان من البدء هو الذي رأيناه بعيوننا هو الذي لمسته أيدينا هو الذي سمعناه بأذاننا يعني هذا الإله الأزلي ده المجهول اللي كل واحد بيحاول يتخيله بطريقة احنا شفناه وسمعناه ولمسناه ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا الآن ونكتب لكم هذا ليكون فرحكم كاملا يبقى لما يقولوا لي طب مين مين هو ربنا او ليه انت مفترض انك الصح اقول لهم لا هاتوا لي اي اله تاني وانا وانا شركه لكم ما ينفعش يبقى في اله تاني الا ربنا يسوع له المجد ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص يبقى دي التحديات الإلحادية يعني دي المشاكل اللي تقابلنا مع الملحدين باختصار شديد طبعا في أكتر من كده كتير تاني نوع من التحديات الإيمانية تحديات إسلامية برضه هنقولها كده في عشر دقايق باختصار في برضه خمس قضايا أساسية بيدخلوا اخواتنا المسلمين يشككونا في ايماننا فيها اول سؤال مشهور يقولوا ايه كيف يكون الله ثالوث كيف يكون الله ثلاثة ازاي تقول انك انت عندك ثلاث آلهة وما تبقاش كافر لو قلت ثلاثة تبقى كافر طبعا تلخبط وانت تقول له الاب والابن والروح القدس يتغاظ اكتر ما انت كده عديت ثلاثة هم طبعا مش قادرين يفهموا يعني ايه ثلاثة في واحد دي لكن انا هقولها بتعبير تاني يا ريتكم تحفظوه عشان لو اي حد زميلك مسلم سألك السؤال ده قول له الاجابة البسيطة دي قول له لو انا قلت لك الله وكلمته وروحه انا بتكلم عن ثلاث آلهة ولا عن اله واحد هتلاقيه سكت شوية وممكن يقول لك عن اله تقول له صح وممكن يقول لك عن ثلاثة تقول له برضه صح ليه انا قلت الله الله شكلها كده واحد مش كده وكلمته انا ما فصلتش كلمته عنه وروحه ما فصلتش روحه عنه انما هل كلمة الله اقل من الله حاش هل روح الله اقل من الله لا ادي يا سيدي التلاتة بتوعنا ثالوث في واحد كلمة الله هو ربنا يسوع المسيح له المجد وروح الله هو الروح القدس والله هو الله الآب فلما تقول له الثلاث كلمات دول تلاقيه ما يقدرش يعترض ليه انتوا عارفين في القرآن في تعبير كلمة الله وفي تعبير روح الله موجود في القرآن فلما تقول الله وكلمته وروحه تقول له ده الثالوث بتاعي يزعلك في حاجة يقول لك لا مش مزعلنا خلاص تقول له يبقى احنا موحدين بالله بقى يبقى انت ما تتهمناش بالكفر ولا حاجة عندنا ثالوث صحيح لكن ده مش معناه ان احنا مشركين بالله لا احنا نؤمن بإله واحد لكن هذا الإله الواحد له كلمته وله روحه وكلمة الله وروح الله والله إله واحد واضحة الفكرة ولا صعبة؟ يبقى ده تعبير بسيط ممكن يساعد أخونا المسلم أنه يفهم إيماننا من غير ما يزعل ولا يصطدم ولا تتخانقوا مع بعض السؤال الثاني دايما بيبقى في إيه المسيح نبي أم إله أو بين قوسين ابن الله دي القضية الثانية اللي بيننا وبين إخواتنا المسلمين ويجي يقول لك ازاي تقول على انسان انه ربنا يقول له طب هدي اعصابك انت المسيح عندك ايه يقول لك نبي يقول له خلاص انا ماشي معاك مسيح نبي ورسول يقول لك ايوه رسول ماشي على فكره احنا عندنا نقبل كده المسيح نبي ورسول انما تقول له زائد زائد ايه المسيح كانسان هو أعظم نبي وأعظم رسول كإنسان ولكنه في مفهومنا المسيحي هو كلمة الله هو الله المتجسد يعني إيه افهموها وبعد كده اشرحوها بطريقتكم للناس المسيح له المجد يجمع داخله لاهوت كامل يعني هو إله حقيقي وناسوت كامل يعني هو إنسان حقيقي كإنسان لو وصف بالنبي والرسول مش غلط إنما أنا بقول مش بس كده وعلى فكرة لما تقروا يوحنا واحد تكتشفوا إن ده لقب من ألقاب المسيح النبي النبي معرف بأل ليه؟ هو في أنبياء كتير قوي لا النبي المعرف بأل دي تعود على المسيح له المجد بس لأنه ده مميز عن كل الأنبياء لكن اللي انا يهمني ان انا اقول له المسيح له المجد مش انسان بس ده الله متجسد يقول لك حاشا ده كفر ازاي تطلع ربنا يبقى انسان لا مؤاخذه في التعبير نجس يعني قول له طب بذمتك انت مش عندك قصه موسى والشجرة اللي كان فيها ربنا يقول اه هو عنده في القرآن ان ربنا دخل في الشجرة واتكلم قول له انت ز... مش مش مش زعلان ان ربنا يتكلم من الشجرة وزعلان انه يتكلم من بني ادم يعني هي الشجرة احسن من الانسان ايه المشكلة طيب يقول لك يعني هو كان ربنا شوية وإنسان شوية يقول له لا هو ربنا دايما ومن ساعة ما تجسم من العذراء هو إنسان على طول يقول لك إزاي أديها لك كمثل بسيط لو لقيت واحد لواء مهندس لواء في الجيش مهندس لو دخل المعسكر بتاعه سيادة اللواء تلاقي تعظيم سلام والعساكر والشغل العسكري بقى لواء ماشي هل وهو لواء كده بيؤمر وبيشخط وبيظبط المعسكر راجل عسكري تمام ما عادش مهندس ولا لسه مهندس بس الهندسة مش باينة هنا يدخل مكتبه يفرشوا له اللوح الهندسية ويبتدي بقى يخطط ويشتغل هندسة وقلع كمان البدلة كمان هل لسه لواء ولا مش لواء ولو دخل له عسكري يقدر يقول له يا سيادة اللواء وهو بيرسم ولا لا فاهمين اللي انا عاوز اوصله يعني ايه القصة دي يعني الشخص ده بيجمع بين صفات اللواء العسكري وصفات المهندس في وقت بيبان عليه الهندسة هو بيشتغل وفي وقت بيبان عليه العسكرية إنما مفيش لحظة اتفصل كونه مهندس عن كونه لواء يعني ايه ربنا يسوع المسيح له المجد لما بينام ينام ده شغل ايه شغل بشر لكن وهو نايم لاهوته فيه ولا فرقه طبعا فيه وهو ماشي على المية لا ده مش شغل بشر ده شغل ربنا لكن ناسوته فيه ولا لا طبعا بدليل انه ماشي على رجليه وهو بيعيط او بي بي بيعرق ده شغل ربنا لا ده شغل بشر دي صفات ناسوتيه هل معنى كده لاهوته فرقه ابدا وهو على الصليب بيتوجع طبعا دي صفات انسانيه بيتوجع زي زيك لكن هل لاهوته فرقه ابدا وهو بيشخط في العذر يطلعه بكلمة ده شغل ربنا هل ناسوته سابه يعني ما بقاش إنسان في اللحظة دي أبدا بدليل أنه اتكلم وقال لعازر اتكلم بلسان بشري واضحة الفكرة إذا أنا هفهمه وأريحه أنا موافقك في نص الموضوع أن المسيح إنسان لأن هم فاكريننا بنقول المسيح مش إنسان لا احنا بنقول المسيح إنسان وأعظم إنسان واعظم نبي واعظم رسول بس خلي بالك هو العظمه دي مش لانه بقى انسان بس لا ده لانه اله متانس لانه يجمع داخله طبيعه الله وطبيعه الانسان في طبيعه واحده وشرحتها بفكرة اللواء المهندس في الصفات دي والصفات دي ما بيتفرقوش عن بعض أبدا وفي الآخر هو شخص واحد القضية الثالثة ساعات برضو في الحتة دي يقولوا لنا طب ليه تسموه ابن الله لازم تأكدوا يا, أخو يا شباب لإخواتكم المسلمين اوعوا حد يفهم ان ربنا عندنا اتجوز هما ساعات يتنرفزوا قوي من كلمة ابن الله فاكرين ان احنا بنقول ربنا اتجوز وجاب عيال نقول لهم طبعا لا حاشا هم يقولوا حاشا واحنا نقول حاشين مفيش مشاكل طبعا ما اتجوز اتجوز ده ايه انما ابن الله ده اله من اله نور من نور الانسان يجيب انسان والله يجيب الله لكن الموضوع ما فيهوش ولاده بشريه وما فيهوش جواز بعذراء لا خالص فابن الله ده من قبل ما يكون في قصه العذراء خلي بالكم لفظ ابن الله تعود على المسيح من قبل ما العذراء تتولد فاهمين ازاي لأنه إله حق من إله حق مولود غير مخلوق نور من نور زي ما تقول ايه النور طالع من الشمس خارج من الشمس طيب وماله هل معنى كده ان الشمس لما تدخل الكنيسة تقول الله الكنيسة دي فيها شمس هل قرص الشمس دخل عندنا الكنيسة النور خرج منه جه هنا النور اتولد من الشمس وجه عندنا يبقى لفظة ابن الله لفظة مش حرفية ولا تعني جواز ثالث نقطة مهمة في التحديات الإيمانية مع أخواتنا المسلمين أو التحديات الإسلامية هل صلب المسيح أم لم يصلب برضو أنا طبعا بقول باختصار في حاجات كتير قوي ممكن تتقال وردود كتير قوي أولا ببساطة جدا الإنجيل شهد في الأربع أناجيل وفي كل الرسائل وفي سفر الأعمال وفي العهد القديم وفي كل سطر في الكتاب أنه المسيح لازم يتصلب واتصلب وقام فالإنجيل كله بيتكلم عن الصليب والقيام فاللي بيشككني في الصلب بقول له ده كل الإنجيل بتاعي بيقول في صلب وقيامه ما دي دخلنا في حتة طب ما الإنجيل نفسه محرف دي اللي بعدها فأولا شهادة الإنجيل بتاعي كلها عن الصلب الإنجيل أقدم ولا القرآن طبعا الإنجيل يبقى اللي قال الأول المفروض هو اللي معاه الحق لأنه ده جه بعدها ب 700 سنة الحاجة الثانية المسيح لما اتصلب عارفين بيتقال عليه شبه له اتصلب فين في أوضة لو كان في أوضة واثنين ثلاثة شافوه قلنا يمكن إيه يكون ما اتصلبش لكن ده ربنا يسوع اختار انه يتصلب على جبل كان في الافات شايفينه ولا واحد في الالافات دول كان عارف انه ده المسيح الرومان اللي يرجع لقانونهم حرفيين قوي ويدققوا قوي في الحكم على المتهم كل الرومان كانوا مغفلين مسكوا واحد مكان المسيح وموتوه اليهود اللي عاوزين يخلصوا من المسيح اساسا ينفع في الاخر يصلبوا واحد غير المسيح عاوز اقول لكم حاجه جميله قوي اللي يقرا منكم للقديس اثناسيوس القديس اثناسيوس كان قبل الاسلام ب 200 سنه او اكتر في كتاب تجسد الكلمه قال حاجه غريبه قوي قال المسيح له المجد اختار انه يتصلب يتصلب جهرا على ربوة عالية قدام كل الناس لكي لا يأتي قوم يدعي فيه أحد أنه لم يصلب أنت كنت عارف ولا إيه يعني المسيح من ضمن اختياره للصليب انه عشان ما يجيش يوم حد يقول انه ما اتصلبش ده قبل ما يحصل حاجه قبل ما يجي الاسلام خالص عارفين هما ليه بينكروا الصليب بالعكس ده هما المفروض يعني يوافقوا على الصليب هما بينكروا الصليب عشان حاجة أخطر إيه هي إنه لو قبل الصليب هيقبل إيه القيامة ما إحنا بنقول إنه اتصلب وقام ولو قبل قيامة الأم... قيامة المسيح من الموت يبقى المسيح ربنا لأن أكتر دليل إن المسيح ربنا إنه قام من الموت لوحده فهمتوا الحكايه ماشيه ازاي؟ هو مش عاوز يقبل ان المسيح قام لانه لو قبل ان المسيح قام من الموت يبقى لازم يقول ده ده ربنا ده مش انسان عادي مفيش ولا انسان ولا نبي في التاريخ قام من الموت بقدرته ابدا فعشان كده ينكر انه اتصلب عشان ينكر بالتالي القيامه واضحه فنقول له التاريخ بيقول انه اتصلب المخطوطات بتقول انه اتصلب الانجيل بيقول انه اتصلب شهادة كل الناس رومان ويهود ومسيحيين في الوقت ده بتقول انه اتصلب وفكرة انه ما اتصلبش دي لم تبدأ في التاريخ الا مع الاسلام يعني بعدها بحوالي 500 سنة كان في واحد اسمه نسطور او 400 وكذا هو اللي بدأ يلخبط في الحتة دي فالناس افتكرت ان في واحد ان المسيح ده اتنين فايه حته منه اتصلبت وحته لا دخلوا كده في متاهه كده لكن فضلت العالم كله 400 سنه ما حدش قال ابدا انه ممكن يكون ما اتصلبش ما طلعتش ابدا في دماغ الناس الكلام ده التهمة الرابعة أو التحدي الرابع هل الإنجيل محرف؟ طبعا اللي أنا بقوله برضو بقول لكم بقول باختصار شديد كل نقطة من دول ممكن يكلموا فيها المتخصصين ساعات إنما إحنا عاوزين في الآخر فكرة بسيطة عن كل تحدي أسهل حاجة يجي صاحبك يقول لك الإنجيل محرف طبعا انت ممكن تقول له الاجابه اللي انتوا حافظينها طب هات لي النسخه الصح عشان اقارن بين الصح والغلط والسؤال الثاني برضو اللي انتوا حافظينه تقول له هو اتحرف قبل ولا بعد القران يقول لك لا قبل القران تقول له يبقى القران كمان محرف لان القران شهد للانجيل بدل القران شهد للانجيل يبقى الانجيل كان صح وقتها ولا بيشهد لكتاب محرف يقول لك لا خلاص خلاص هو اتحرف بعد القرآن قول له بقت المصيبة أكبر ليه القرآن جه حوالي 700 سنة بعد الإنجيل مثلا الوقت ده كانت الأناجيل اتنسخ منها آلاف النسخ وعشرات اللغات تصوروا معايا لما يكون كتاب لكاتب مشهور أنيس منصور مثلا بقاله 30 سنة بس الكتاب مثلا الطبع منه 10000 نسخة انا حبيت احرف في الكتاب الغي حته لازم اعمل ايه ما انا ممكن الغيها في النسخه اللي في ايدي بس ملهاش قيمه لان لازم اجمع ال 10000 نسخه واشيل الحته اللي انا عاوز اشيلها عشان يبقى الناس كلها واصلها في الاخر كتاب محرف تصوروا بعد 700 سنه من انتشار الانجيل هيبتدي يحرفوا فيه يحرفوا ازاي هيجمعوا كل النسخ اللي في العالم ازاي وكل اللغات اللي ترجم ليها ازاي وبعدين يغيروا مع بعض سؤال كمان تقول له طب مين اللي عاوز يحرف قول لي مين يقول لك اليهود قول له طب دقيقه واحده انت قريت العهد القديم ولا لا لو قريت العهد القديم تلاقي كتاب اليهود ده بيخبط في اليهود جامد قوي انا لو يهودي عاوز احرف اشيل حته من اشعيا ومن ارميا ومن حسقيال ومن ال... ده كل ده فيه خبط ورزع في اليهود انا لو عاوز احرف في الكتاب عشان يطلع كتاب على مزاجي كده ما, ما اشيل الايه اللي بتقول الطور يعرف صاحبه والحمار معلف قانيه اما اسرائيل فلا يعرف وشعبي لا يفهم طب ده كتابهم بيشتمهم طب بالاولى يشيلوا الايه دي لو عاوزين يحرفوا مش كده ثانيا كتاب العهد القديم بالذات في ايد اليهود وايد المسيحيين واقفين لبعض لو هم حرفوا سطر لو اجتمعوا حرفوا سطر وده مش ممكن يجتمعوا على حاجه زي كده احنا نقول لهم اوعوا محدش يقدر يقرب الانجيل في ايدينا ولو احنا تجاسرنا وحرفنا سطر هم واقفين لنا لان الكتاب ده مشترك بيننا وبينهم واحنا عمرنا ما كنا حبايب اليهود والمسيحيين احنا بنحب الكل انما هم اعداء من ناحيتهم يعني طبعا كل ده مناقشات في تحريف الكتاب ابسطها تقول له طب وايه رايك في المخطوطات اللي في المتاحف المطابقه للانجيل اللي في ايدينا لغايه النهارده مش لازم تحفظه بقى انما في نسخ قديمه جدا من القرون الاولى الاربعه الخمسه الاولانيين عشرات من النسخ زي الانجيل اللي في ايدينا بالظبط يبقى اتحرف ازاي بقى إذا كانوا لقوا الإنجيل اللي بقاله 1500 و 1600 هو نفس الإنجيل اللي في إيدينا ده يبقى الإنجيل مش محرف ولا حاجة آخر نقطة نتكلم فيها تحديات إسلامية الخمر والزنا معلش ده تحدي جديد كده ماشي اليومين دول بيتهمونا ان احنا بنستبيح الخمر والبعض بيتهمنا ان احنا بنستبيح الزنا شوفوا اولا هنا لازم تقولوا بقوة ان احنا طبعا ده حرام مية في المية وان خطية الزنا في العهد القديم تستوجب القتل الاعدام وفي العهد الجديد الزنا بالنظر يودي جهنم عشان تقول له بقى ايه احنا ارقى قوي من كده والخمر مستهزئة الكتاب يقول كده وشاربهما الخمر مستهزئة والمسكر عجاج وشاربهما جاهل بيشرب خمرة ده إنسان جاهل جاهل هنا يعني خاطي وغير حكيم وفي عشرات من الآيات ضد الخمر مشكلة يا جماعة بقى التحدي الاخراني ده ان عشان احنا مش ملتزمين كفايه ده التحدي الوحيد اللي مش بنعرف نرد عليه كويس يقول لك طب وليه البنات بتلبس وحش اه هنا هضطر احط راسي في الارض لان بدل ما افتخر ببنتي انها محتشمه وشبه العذراء وقديسه لقيت بنتي حطت وشي في الارض لانه غير المسيحي شتمها لانها مستبيحه ده التحدي الوحيد اللي ما بنعرفش نرد عليه لا ما هنرد بالايات انما الايات شيء والسلوك شيء هيجي يقول لي طب ده انا شفت كل المسيحيين بيشربوا خمره هقول له ايه هقول له غلطانين على طول هيقول لي البنات بتوعكم بيلبسوا وحش اقول لهم وحشين دول بنات وحشين لكن المسيح ما قالش كده والكتاب المقدس ما قالش كده والخمر والزنا خطيه وحرام واضحه الفكره يبقى في تحدي اسلامي في الحته دي اخر مجموعه تحديات تحديات الطائفيه اللي عاوز سؤال يبتدي يكتبه في الورقه عشان نلحق احنا شفنا تحديات الحاديه يعني الملحدين ممكن يلخبطوا دماغنا ازاي شفنا تحديات اسلاميه اخواتنا المسلمين ممكن يشككونا ازاي في تحديات طائفيه يعني غير الارثوذكس بيشككونا برضه في ايماننا وهنا اقول خمس نقط برضه زي الاثنين التانيين أول نقطة مهمة الكهنوت والأسرار ليه قلت الكهنوت لوحده أصل الكهنوت هو أساس الأسرار ما هو لو ما كانش فيه كهنوت يبقى فيش أسرار ما هو مين اللي بيعمل أي سر أبونا أو سيدنا لو اتلغى الكهنوت هتتلغي الأسرار وهنا نفسي أقول لكم حتة تاريخية مهمة أوي اللي خرج البروتستانت في العالم في القرن ال 15 وال 16 صدامهم مع الكهنوت يعني اساس الكنيسه الغربيه دي البروتستانتيه كان الصدام مع الكهنه لان الكهنه كانوا وحشين فعلا في اوروبا كانوا بيبيعوا الغفران تخيل انت تيجي تعترف تدفع عشان تاخد الحل فطبعا الناس اتضايقت وتعبت من سلوكيات الكهنه فقاموا بثورة ثورة في الآخر انتهت بفكرة إيه؟ يبقى ما فيش كهنوت خالص. لغوا حاجة أساسية في الإنجيل وبقالها 1500 سنة في الكنيسة إن في كهنة، في أساقفة وكهنة. في الإنجيل بيقول كده، بولس راح رسم أساقفة، رسم أشاممس، رسم كهنة. هات بقى أي واحد من كنيسة بروتستانت يقول له فين الأسقف اللي عندك؟ وفين الشماس اللي عندك؟ يقول لك ما عنديش، تقول له يبقى مش كا... مش ماشي على الإنجيل ليه؟ الانجيل في اسقف وفي قسيس وفي شماس فين دول عندك فهم لما اصطدموا بالكهنوت لقوا الحكايه وسعت منهم طب انا لغيت الكهنه يبقى لازم الغي المعموديه ما هو حدش بيعمد غير الكاهن نخلي المعموديه ايه كده اي حد يعمد طب انت لغيت القسيس يبقى ما فيش قداس يبقى خلاص فكره التناول دي كده وكده ده مش جسد حقيقي ولا حاجه بدل لغيت الكهنوت يبقى الجواز مش سر يبقى اي اتنين يتفقوا يقولوا ترتلتين ونقرا حته من الانجيل يبقوا اتجوزوا ايه الحكايه كل حاجه كل الاسرار وقعت لانه هو رفض فكره الكهن بينما هل الكهنوت في الانجيل طبعا واضح جدا في عشرات من الايات وعشرات من القصص في الكتاب المقدس اول حاجه بسيطه منها ربنا يسوع لما ظهر لشاول الطرسوسي قال له يا رب اعمل ايه؟ قال له ادخل دمشق ابعت لك حد يبعت له حنانيا اللي منكم يتابع سنكسار الكنيسه القبطيه يلاقي ان حنانيا ده كان اسقف دمشق. فاسقف دمشق يروح عشان يعمد بولس لانه كاهن فيقدر يعمد بولس ويتلمذه هتقول لي ده بولس شاف المسيح عيني عينك اقول لك اه بس برضه احتاج ابونا في الاخر كان لازم ابونا يروح يعمده وياخده من ايده ويعرفه ببطرس ويعقوب ويوحنا ولما رسموا بولس كاهن او اسقف يقول لك وضعوا عليه اليد وبعدين ايه بعتوهم يبشروا يبقى في سر كهنوت بوضع اليد قبل ما بولس يطلع يبشر ما طلعش من مزاجه الاساقفه الاوائل الرسل حطوا عليه الايدي واطلقوهما هو برنامج هكذا كل الأسرار يجي مثلا يكلمك يقول لك ليه تعترف عند القسيس ما تعترف عند ربنا تحديات إيمانية يشككك تقول له ببساطة بس أنا مش شايف ربنا يقول لك تبقى ضعف الإيمان يخبطك كده عشان يهزك اقول له معلش بما اني ضعيف الايمان محتاج اشوف حد بعناية هروح لابونا لان ابونا هو المسيح بالنسبة لي هيطبطب عليا وهيحط الصليب على راسي وهيقول لي ربنا يسوع بيقول لك مغفورة لك خطاياك انا محتاج اسمعها بوداني ومحتاج اشوف بعناية فانا عشان غلبان وتعبان وضعيف الايمان يا سيدي انا محتاج الاعتراف طبعا في ايات كتير الايات دي هتتوزع عليكم النهارده بالمناسبه عشان ما... عشان كده انا مش بقول الايات سر التناول يجي واحد يقول ايه آه المسيح ما كانش يقصد حرفيا انه خذوا كله هذا هو جسد طب ما هو قال لك في حته تاني انا هو باب الخراف يعني هو المسيح باب شوف بقى اللخبطه تقول له طب دقيقه واحده لو كان الجسد والدم ده كده وكده كده وكده ينفع بولس يقول من يأكل جسد ابن الإنسان ويشرب دمه بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه لو الحكاية كده وكده تبقى مجرم ليه هديك مثل بسيط لو كريستالة كده كانت هنا قدامي وأي حد خدها كريستالة ما تجيبش نص جنيه ولا حاجة انما لو دي جوهره بمليون جنيه لو حد خدها يبقى مجرم مش كده يبقى لما تبقى الحاجه حقيقيه يبقى الواحد يبقى مجرم لو استهان بيها انما لو كده وكده هتبقى مجرم ليه فبيقول اللي ياكل جسد ابن الانسان و... و... ويشرب دمه بدون استحقاق يبقى مجرم طب ما دي تؤكد ان ده جسد حقيقي لما يقول كمان اللي ياخد الحاجات دي بدون استحقاق ياخد دينونة لنفسه دينونة يعني هروح جهنم ايه ده يا رب غير مميز جسد الرب لانه ما ميزش ان ده جسد ودم حقيقي تقول لي يعني هو بقى لحمة اقول لك لا لا بقى جسد حقيقي انما انا لسه شايفها قربان وهدوقها قربانه انما بدال يا ربنا يسوع قال هذا هو جسدي انا بقول ايه امين بدل قلت امين يعني انا اؤمن ان ده جسد حقيقي للمسيح له المجد لان هو قال كده فبدل قال كده انا باخدها واتناولها جسد حقيقي لو قال لي لا كده وكده اقول يبقى انت ما قريتش يوحنا ستة يوحنا ستة بتقول ايه جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق ومن لا يأكل جسد ابن الإنسان ولا يشرب دمه ليست له حياة فيه طب لو كان الجسد والدم كده وكده كان ايه بقى حكاية شرط السماء اللي ما ياكلش جسد ابن الإنسان ويشرب دمه ملوش حياة أبدية طب هو ده معقول ينطبق على حاجة رمزية برضو أهم من ده كله كمان أو دليل تاني يعني احنا مش عندنا كنايس قديمة قوي من القرن الرابع والخامس والسادس حلو خالص خلينا ايه نقول كلنا غلط ونرجع نشوف بتوع زمان كانوا بيتناولوا وعندهم مذبح ولا لا لو رحت كنيسة ما فيهاش مذبح تقول دي مش كنيسة انا ما اعرفش كنيسة من غير مذبح والمذبح عليه ايه جسد ربنا ودم روح كنايس مصر القديمة دي قبل يعني قبل كل حاجة القرن الرابع والقرن الخامس والقرن السابع تلاقي زي كنايسنا بالظبط ده معناه ايه ان الكنيسة من اول يوم بتعمل قداس ومن اول يوم بتناول ومن اول يوم فيها قديسين عايسين مؤمنين بالكلام انما لما تطلع كنيسة النهاردة ما فيهاش مذبح خالص يبقى في حاجة غلط تبقى بدعة طبعا وفي عبرانيين 13 في آية من كلمتين عبارة عن ست حروف يا ريتكم ما تنسوهاش تقول ايه لنا مذبح لو رحت اي كنيسة بروستانتي قول لهم فين المذبح عندكم يقول لك ملناش مذبح تقول لهم يبقوا انتوا مش انجيليين لان بولس بيقول ايه ها لنا مذبح سبع حروف لنا مذبح فين المذبح بتاعكم يقول لك ما عادش في مذابح تقول لهم يبقوا انتوا مش كتابيين بقى مش انجيليين ده بولس بيقول لينا مذبح احنا عندنا مذبح يبقى احنا ماشيين ورا الكتاب صح لينا مذبح وساعتها بولس حتى يشرح يقول اليهود ما يقدروش يتناولوا من مذبحنا لان هم لسه ما امنوش بالمسيح فمذبحنا ما عليهوش حيوان مذبوح لا عليه جسد ده ودم ربنا له المجد تاني قضية مهمة في التحديات الطائفية قضية الخلاص برضو دي فيها حاجات كتير قوي انما اقول فكرة اساسية عند الكنائس البروتستانتية بالذات يقول لك آمن فقط فتخلص ده الشعار بتاعهم وطبعا دي حتة من الإنجيل إنما أنت لما تقرأ الإنجيل كله على بعضه تكتشف إن الحتة دي جزء مش كل في حاجات كتيرة أوي ناقصة الخلاص في عناصر كتير تبدأ بالإيمان قول له طيب انت بتقول امن فقط ايه رأيك في الآية اللي بتقول ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون يبقى لازم توبة ولا لا لازم توبة طيب الآية بتقول من آمن واعتمد خالص يبقى المعمودية أساسية ولا لا طب اللي ب... الآية اللي بتقول من لا يأكل جسد ابن الإنسان ويشرب دمه ليست له حياة فيه يبقى الجسد والدم له دور ولا لا طب ده شغلانة كبيرة ده طلعت الخلاص مش واقف بس على الإيمان إنما الإيمان يدخلك على الأسرار والأسرار تدخلك على الجهاد والجهاد والتوبة يدخلوك السم يبقى احنا فكرة الخلاص عندهم ناقصة كتير قوي وهنا برضو واحد يقول لك ايه بدل امن يبقى مش ممكن تهلك قول له طب دي واحدة في آية بتقول أما البار فبالإيمان يحيى وإن ارتد وإن ارتد لا تصر بنفس يعني ممكن المؤمن يرتد هو عنده يقول لك لا قول له لا ازاي هو يهوذا كان مؤمن ولا مش مؤمن حد يقدر يقول ان يهوذا ما كانش مؤمن ده عمل معجزات بايديه مش يهوذا كان واحد من ال 12 اللي لفوا القرى يعملوا معجزات ويطلعوا شياطين هم اليهود لما عدوا في البحر ما كانش عندهم ايمان بعد كده هلكوا في البريه يعني ابتدوا بالايمان وضاعوا بعد كده فاحنا عندنا ايمان بس خايفين نضيع مش خايفين ان ربنا يأثر ربنا ما بيأثرش انما احنا خايفين من نفسنا فالكتاب بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعب قضية ثالثة بسرعة التقليد دايما الكنايس دي تقول لك ايه انا ملياش غير الانجيل بس الانجيل ما قالش ان في كهنة الانجيل طبعا هو قال الانجيل ما قالش ان في ايقونات الانجيل ما قالش انه في لحن الانجيل قول له طب دقيقة واحدة الإنجيل أقدم ولا الكنيسة؟ يقول لك طبعا الإنجيل قول له غلط عارفين ليه غلط؟ لما تقرا سفر الأعمال تلاقي الكنيسة ابتدت بس ما كانش في كتاب عهد جديد بس الكنيسة ابتدت من يوم الخمسين لما عمدوا ال 3000 واحد ابتدوا يعملوا قداسات ويصلوا ويتناولوا كان في عهد جديد ولا لا؟ ما كانش حد كتب حاجة لسه كان في ايديهم العهد القديم ده العهد الجديد ما بقاش في ايدين الكنيسة متكامل ومجمع غير في اخر القرن الثاني يبقى الكنيسة كانت عايشة وبتصلي وبتعمد وبتوعظ وبتتناول وبتطلع شهداء اول باول على السماء وبعد كده الكنيسة ولدت الانجيل او الانجيل طلع من جوه الكنيسة بالروح القدس عشان يضمن سلامة التعليم وعشان ما حدش يضيف على الافكار اللي سلمها المسيح لتلاميذه فقول له بقى اللي كانت عايشاه الكنيسه ده كله اوديه فين وفي كلام كتير في الانجيل يقول ايه ان ربنا يسوع قاعد يحكي معاهم طب حكى في ايه ما نعرفش طب ما هو ده محفوظ جوه الكنيسه الكنيسه حفظته في حاجه اسمها التقليد التقليد هو حياه الكنيسه اللي اتكتب منه جزء اسمه الانجيل فأصبح الإنجيل هو التقليد المكتوب فأقول له أنا شخص عايش في الكنيسة والإنجيل بيسندني ويأكد لي إن الكنيسة ماشية صح عشان كده أغسطينوس له شعار جميل يقول إيه لا أفهم الإنجيل خارج الكنيسة لأن اللي هيفهم الإنجيل بره الكنيسة هيشرحه بدماغه مش هيشرحه زي ما الكنيسة عايشاه وزي ما الكنيسة فاهماه وده اللي طلع الهرطقات والبدع النقطة الرابعة في التحديات الطائفية الشفاعة برضو دي مشهورة أو ازاي تقولوا يا ماري جرجس ولا يا ابو سفين ولا يا عذرة دول هياخدوا كرامة ربنا قول له ما تخافش ربنا والقديسين ما بيتخانقوش على الكرامة لأن في آية بسيطة بتقول إيه من يكرمكم ها يكرمني يعني أي كرامة رايحة لماري جرجس رايحة لمين؟ رايحة لربنا فربنا مش هيغير من ولاده مش هيغير من ولاده تخيلي معايا ان انا وقفت كده طلعتك وقلت البنت دي هايله باباكي لو قاعد في الكنيسه هيغير يتغاظ ده يبقى معقد ده ينبسط جدا مش بنته انا لما اجيب مارجرجوس واعمل له زفه تمام ربنا يفرح ولا يزعل يفرح طبعا مش مارجرجس ده حبيبه مات عشانه لما نيجي لابو سفين ونعمل له يوم جميل ربنا يغير يغير ازاي ده حته منه مش هو عضو في جسده الحاجة التانية اللي بينكر فكرة الشفاعة ايه رأيكم في ابونا ابراهيم لما ميل على ربنا وقال له ايه أديان الأرض لا يصنع عدلا افرض كان في خمسين بر في سدوم وعمورة تهلك البلد قال له خلاص يا ابونا ابراهيم بلاش نهلك البلد ده هنا فكرتين للشفاعة ان ابونا ابراهيم بيشفع في بلد وربنا بيقدر كلامه وان لو اتوجد خمسين ولا عشرة ابرار بس في البلد هم لوحدهم يشيلوا البلد قدام ربنا يخلي ربنا يسامح البلد عشان وجود العشرة دول ادي فكرة الشفاعة فاذا فكرة الشفاعة مالية الانجيل العذراء لما تميل على ربنا يسوع تقول له ليس لهم خمر يقول لها لسه مش وقت تقوم ما تتنهاش عشان عارفة انه لازم هيعمل حاجة عشان خاطر ويقوم يعمل معجزة هذه الشفاعة في فرق طبعا بين المسيح كشفيع كفاري الوحيد اللي يدخل بدمه يشيل خطايانا وبين الشفاعة التوسلية اللي بيعملوها القديسين العذراء بنقول لها ايه اشفعي فينا يا والدة الاله لكي ينعم لنا بغفران خطايانا مين اللي هيدينا الغفران المسيح برضه فاحنا ما عندناش اله تاني غير ربنا يسوع انما العذراء ام وبعدين يقول في افسس واحد صرنا رعية مع القديسين واهل بيت الله فاحنا عيلة كبيرة كده تدخل تسلم على صاحب العيلة صاحب البيت وما تسلمش على حد تاني ده تبقى قلة ذوق بقى العذراء ام ربنا له المجد تسلم على ربنا ما تسلمش عليها ليه شوفوا الطقس القبطي الجميل يدخل الواحد يسجد قدام الهيكل يسلم على ربنا وعلى طول يسلم على العدل يسلم على يوحنا المعمدان يسلم على الملاك ميخائيل بقية العيلة فاحنا عايشين في عيلة ممنوع ان انا اتكلم مع اخويا لازم اتكلم مع ابويا بس ليه طيب الحكاية اصلها مش مكلكعة زي ما هما بيقولوها كده هما شايفينها نظري وبعدين يقول لك ايه ده احنا نصلي لبعض لما نكون عايشين بس لما نموت ما نصليش لبعض تقول له ليه احنا بقينا نكره بعض بعد ما متنا ده المحبة لا تسقط ابدا ده الصلاة تزيد بعد ما نموت لان الموت عندنا مش موت ده كده وكده ده هو الجسد بس التعبان ده راح القبر انما الروح زي ما هي مصحصحة وحلوة وبتسلم وفي سفر الرؤيا يقول لك لقيت نفوس اللي تحت المذبح بيصلوا يقولوا ايه سايب واخواتنا ليه بيتبهدلوا في الدنيا هي شفاعة ايه وناس سبقت كمان آخر نقطة الطقس تحديات طائفية في الطقس طبعا انتوا بتسمعوا دايما مين عمل الطقس وليه لزوم الطقس وايه هي الطقس ببساطة يعني نظام كلمة تقسيس يعني نظام ده نظام اتحط حطيته الكنيسة عشان مصلحتنا زي نظام صلوات الإجبية ده نظام من وقت ربنا يسوع اللي يقرا سفر الاعمال يلاقي الاباء الرسل كانوا بيصلوا بالمزامير واليوم مواعيد للصلاه ده نظام كون الكنيسه عامله طقس يعني نظام في العباده يزعل الناس في ايه النظام ده معمول عشان انت تتمتع فتره صوم وفتره صلاه ومزامير وقداسات وتسابيح و... فالطقس مش دخيل على الكنيسه ده الطقس ده هو اساسا بالروح القدس الكنيسه وضبته عشان يخدم علينا ويقربنا السماء انا خلصت هعيد تاني في دقيقتين اقول احنا بنتحارب جامد دلوقتي كلنا بنتحارب جامد تحديات في ايماننا لكن الكتاب بيقول ما هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا الغلبة اللي تغلب العالم إيمانك طول ما إيماننا سليم نغلب الدنيا كلها في تحديات من الملحدين يقول لك مثلا تطور يقول لك ليه في شر في ألم طب في إيه بعد الحياة دي طب أنا مش محتاج ربنا طب مين ربنا في تحديات إسلامية ينفع يبقى في ثلاث آلهة إزاي يكون المسيح ابن الله هل اتصلب ولا ما اتصلبش هل الإنجيل محرف الخمر والزنا مباحة ولا لا في تحديات طائفية زي الأسرار والكهنوت والخلاص والتقليد والشفاعة والطقس ربنا يدينا حكمة ان احنا نبقى ثابتين في ايماننا عشان نعرف ندافع في آية جميلة تقول ايه مستعدين كل حين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم انت راجع مبسوط ليه من القداس ترد تقول له عشان انا في القداس اتحدت بالمسيح قابلت المسيح والملائكة خدت وعد ان انا داخل السماء عندك رجاء ومستعد تجاوب على كل سؤال آه بصوا يا جماعة الوقت سرقنا خلاص فانا هقول لكم حاجة الاسئلة دي هنخليها نعمل بيها ندوات تانية لانه الاسئلة دي تاخد اسبوع عشان تتجاوب تاخدش حتى ساعة انما في قضية واحدة مكررة امتى نجاوب وامتى ما نجاوبش ده بس الحتة اللي عاوز اتكلم فيها لو انت حاسس انك مش قد المناقشة بلاش تدخل فيها مع ملحد او مع مسلم او مع شخص غير ارثوذكسي بلاش تدخل لو انت هتتهز وكل واحد يبقى واضح مع نفسه فالافضل انك تقول لا انا مش بحب اتكلم في الدين وخلاص مش غلط انك تعمل كده او تقول اجابة صغيرة زي ما اتفقنا مثلا لو قال لك ازاي ثالوث تقول له الله وكلماته وروحه اكتر من كده مش عاوز اتكلم فالأفضل إنك تجاوب باختصار شديد وما تحاولش تدخل في مناقشات أبدا دينية في المدرسة أرجوك وما تدخلش في قرايات تلخبط تفكيرك يعني واحد يقول لي أنا هدخل على النت وأقعد أسمع الملحدين بيقولوا إيه طب وأنت عارف إحنا الإنجيل بنقول إيه الأول استنى اعرف اللي عندك كويس وبعدين اسمع زي ما أنت عاوز فأرجوكم بلاش المغامرة إنك تدخل وتتكلم زيادة كده لأن ده ممكن يوقعك في متاهة ما انتش قدها وأي متاهة أرجوك ارجع للأستاذ أو الميس أو أبونا أو كتاب يساعدك على الرد الحكاية محتاجة تقروا كتير قوي أنا شايف كل الأسئلة دي اللي لو حد منكم بيقرا هيجاوب لأنه في عشرات من الأسئلة كل التساؤلات دي موجودة في الكتب دلوقتي الحمد لله كنيستنا غنية بالكتب يعني مثلا كتب قداسة البابا سنوات مع أسئلة الناس فيها ثلاث أرباع الأسئلة دي الإنجيل اتعمل إمتى وإنجيل برنا بدأ إيه وكل القصص اللي أنتوا بتسألوا فيها طبعا ممكن نقولها الحاجات دي بس في وقت تاني لكن أنا بتمنى إن أنتوا تبتدوا تقروا النبذة اللي اتوزعت عليكم النهاردة دي فيها كل عقيدة عليها شواهد من الآيات ليا بقى طلب أخير قبل ما نصلي نفسي كل واحد فيكم كل يوم يحفظ صفحة من النبذة دي صفحة هيبقى فيها خمس آيات يحفظ الآية بالشاهد والعنوان إيه مثلا يقول لك عقيدة التجسد الله ظهر في الجسد الشاهد إيه مثلا سر الاعتراف إيه الشواهد الكهنوت البخور كل صفحة فيها آيات عن الفكرة دي أو عن العقيدة دي الآيات دي لو حفظتها ودي مش صعبة لو قعدت شهر كل يوم تحفظ صفحة والصفحة صغيرة قوي هتلاقي نفسك بقيت في شهر تعرف ترد على عشرات من المواضيع فياريت تاخدوا النبذة دي باهتمام واتمنى نفس الخدام يشجعوكم على كده بحيث نبقى عندنا على الأقل حجة كتابية يعني بنرد من الكتاب المقدس مش يقولوا علينا مش عارفين احنا عندنا ايه